باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين اقرب نعمه المسيح الجزء الختامي من رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل السالونيكي في الاصحاح الخامس وده الجزء اللي احنا كررناه اكتر من مره باعتبار انه بيقدم لنا مجموعه من الوصايا المترابطه معا في عدد 12 بيقول ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضا ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن شيء كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أمين هو الله هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا أيها الإخوة صلوا لأجلنا سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أمين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد أمين طبعا في البداية الأسبوع الجاي بنعمة المسيح يوم الاثنين يبتدي صوم العذراء وهذا الصوم المحبوب جدا في كنيستنا وبيستمر مدة أسبوعين وبعض الناس في محبتهم لأمنا العذراء وفي اهتمامهم بالحياة الروحية بيحاولوا يضيفوا بعض حاجات فالبعض بيبتدي الصوم من أول الشهر حاجة اختيارية طبعا والبعض بيحب انه يصوم الصوم دهوت بنسميه بطقس بنسميه المية والملح باعتبار ما بيبقاش فيه اي طعام مطبوخ وبيبقى شكل من اشكال النسكيات طبعا باعتبار ان العذراء هي الشفيعة في هذا الصوم وباعتبار بتبقى فرصة طيبة على بعد عيد العذراء بتبقى فيه فترة فطار طويلة لغاية ما يبتدي بنعمة المسيح صوم الميلاد في شهر نوفمبر إن أحيانا الرب وعش الجزء اللي قريته جزء ختامي في رسالة سالونيكي الأولى هذه الرسالة هي أول رسالة كتبها القديس بولس الرسول في الأربعة عشر رسالة أول كتابة وإن كان القديس بولس الرسول كتب مئة إصحاح فده الإصحاح رقم خمسة في المية يعني في البداية خالص وبعدين حب يحط إطار عمل وإطار وصية فاختار لنا حوالي 15 وصية تشكل كيان الإنسان المسيحي وهذه ال 15 وصية بنسميها كده عقد من اللؤلؤ فكأن كل لؤلؤة تزين الإنسان المسيحي في حياته وبيرسم قدامنا بعبارات قصيرة جدا معاني كبيرة للغاية احنا اتكلمنا في الأسابيع الماضية عن سبعة من هذه اللآلئ هناخد النهاردة اللؤلؤة رقم 8 واللؤلؤة رقم 8 زي ما انتم عارفين رقم 8 هو رمز للأبدية فاللؤلؤة رقم 8 اللي بتقول افرحوا كل حين فهي فيها معنى ضمني عن الفرح بالمسيح كل حين والواقع الكتاب المقدس أو الإنجيل كما نسميه هو أساسا رسالة فرح أو زي ما بنقول عليه good news الأخبار السارة لكن كلمة إنجيل معناها بشارة مفرحة أو معناها فرح واللي عملوا سيرفي كده في الكتاب المقدس لقوا ان ايات الفرح اربعة ايات اربعة امثال ايات الحزن فالصورة الرئيسية في او النغمة الرئيسية في الكتاب المقدس هي نغمة الفرح الرجاء الامل السرور البهجة المسرة كل المعاني دي مزخرة في هذه الوصية اللي بنحطها قدامنا افرحوا كل حين دي اللؤلؤة رقم 8 ورقم 9 ورقم 10 صلوا بلا انقطاع ونمرة 10 اشكروا في كل شيء وهذه الأفعال الثلاثة الفرح والصلاة والشكر ثلاث أفعال دول مرتبطين ببعض لأن الأفعال ده هي هي المرتبطة بالزمن افرحوا كل حين اشكروا بلا انقطاع اشك... صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء ففي ارتباط وثيق جدا ما بين هذه الوصايا الثلاثة وبين الحياة فيها كل حين يعني ما ينفعش في وقت عندك ما يبقاش فيه الفرح ما ينفعش في وقت ما يبقاش عندك فيه الصلاة ما ينفعش في وقت عندك ما فيهوش الشكر وان لقيتوا التلاتة دول ويا بعض تلاقيهم بيوصلوا لبعض يعني لو صليت هشكر امتلئ فرح لو فرحت هشكر وقف في صلاة ان شكرت حول لصلاة ويقول الى فرح فالتلاتة مرتبطين ارتباط وثيق دايما نعملهم مثلث كده ونكتب عليهم التلاتة فرح كل حين والصلاة بلا انقطاع والشكر في كل شيء ونقول التلاتة دول كلهم اللي بنعبر عليهم بأنهم بيتعملوا كل حين موضوع الفرح طبعا حضراتكم عارفين ان اجمل رسالة كتبها القديس بولس الرسول واتكلم فيها عن الفرح رسالة فيليبي ورسالة فيليبي لما تقراها تنطق فرحا والاجمل من كده ان هو اللي ذكر فيها الاية الجميلة افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا ودي الشاهد بتاعها شاهد حلو فيليبي أربعة أربعة لكن الغريب انه كتب هذه الرسالة وهو في السجن وهنا بقى المعادلة الصعبة بتاعت المسيحية ان رغم السجن والضيق والتعب الا ان روح الفرح هي الناضحة هي اللي باينة هي اللي ظاهرة في حياة هذا القديس عشان كده موضوع الفرح المسيحي هو فرح مش مرتبط بالظروف الخارجية ملوش دعوة بالظروف الخارجية هو مرتبط بعمق الإنسان وتعالوا كده نعمل آه يعني جولة في الكتاب نشوف طبيعة الفرح آه في أفراح مش صح في أفراح صح وهكذا بلا شك في أنواع من الفرح مرتبطة بالظروف المكانية أو الحياتية بس الظروف بتتغير فالفرح بيتغير أول مثال أحطه قدامكم هو مثال الغني الغبي الغني الغبي وطبعا اللفظين دول مرتبطين ببعض خالص غني وغبي طب ليه أصل هو فكر إن فرحه من ما عنده طب ايه اللي عندك قال اللي عندي حصاد كتير جدا حتى المخازن مش مكفياه اقوم واهدم مخازني وابني اعظم منها واجمع هناك غلاتي وخيراتي واقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيره موضوعه لسنين عديده او كثيره طب وبعدين الغلبان ده تؤخذ نفسه في هذه الليلة وينتهي كل شيء لا حصلت فرح في الأرض ولا فرح في السماء ده مثال ويقول له الكتاب هذه التي أعددتها لمن تكون وفي البعض بيفرح بقوة العضلات يسرون بالقتال زي ما بيقول في مزمور 68 شتت الشعوب الذين يسرون بالقتال وفي واحد تاني بيفرح بإشباع أو محاولة إشباع شهوات الجسد وده الحقيقة اتكلم عنها القديس سليمان الحكيم في عبارات كبيرة أحب أقراها كلها بنيت لنفسي بيوتا غرست لنفسي كروما عملت لنفسي جنات وفراديس جنات اللي هي جمع جنينة يعني مش جنينة واحدة عمل جنات وفراديس جنات أكتر فيها أشجار مثمرة وغرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر أي حاجة تقول لي عليها موجودة في الجنينة بتاعتي أو الجناين بتاعتي اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنها عنهما لم أمنع قلبي عن كل فرح لأن قلبي فرح بكل تعبي خدوا بالكم كلها دايرة تدور حوالين ذاته ثم التفت أنا إلى كل أعمالي فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس اختبار سليمان الحكيم اللي بيقدمه لنا في سفر الجامعة في الإصحاح الثاني ويمكن سليمان بيشبه أحشاويرش الملك أحشاويرش الملك كان عنده 127 كوره كرة ممكن تسموها محافظة أو مدينة كبيرة يعني عنده سلطة كبيرة وفي السنة الثالثة عمل حكمه عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده عشان يظهر فيها عظمته أحيانا الواحد لما يعزم حد يعزمه على غداء على وجبة وخلاص هنا بقى عمل العزومة بتاعته ست شهور يعني الصبح والظهر والعصر الصبح والظهر والعصر وبالليل ست شهور ست شهور وسبعة أيام ومرت الشهور والأيام وطوى الزمان أفراح الملك وراح أحشاويرش فين فرحك مش موجود وطبعا في فرح دايما نذكره كده مرة كل سنة الفرح بتاع الابن الضال لما صمم ان ياخد نصيبه من ابوه ويسيب البيت وساب البيت فرحان اه طبعا فرحان وفي سببين عند فرحي ايه فرحان ليه الابن الضال قال فرحان لحاجتين مهمين فلوسي في جيبي واصحابي حوالي في فلوس جوايا بتاعتي وفي أصحاب حوالي وظن أن هذا الحال سيبقى والزمن بيعلمنا دوام الحال من المحال طيب هتعمل ايه كل شوية تخلص فلوسه وفي نفس الوقت يقل عدد أصحابه ونفترضنا أنه كان بيتعامل بالجنيه ففي آخر جنيه كان في جيبه فقد آخر صاحب وياه وفي لحظة من الزمان اكتشف لا في أصحاب ولا في فلوس وراح الفرح بتاعه اللي كان يظن أن أصحابه هم مصدر الفرح أو ماله هو مصدر الفرح طبعا في ناس بتلحد قدام الله وتترك الله وتنكر وجوده بأي صورة من الصور الإلحاد المعاصر ولا غير المعاصر ويعتبروا أن هذا فرح ونسمع عن كتير منهم بتنتهي حياتهم بالانتحار يمكن من فترة قريبة سمعتوا كان في اتنين مغنيين مشهورين جدا في الغرب اتنين شباب راحوا انتحروا هما الاتنين وبقى أوساط الناس اللي كانت بتحب أغانيهم مستغربين ليه دول ينتحروا عندهم كل شيء في من يفرح بأباطيل العالم ومن يفرح من إدمان الخمور والمخدرات من يفرح بإدمان الأغاني من يفرح بإدمان الأفلام الغير نقية من يفرح بأمور الخلاعة وطلعت الفلسفة اللي جمعت ده كله وقالت لنأكل ونشرب الفلسفة بسيطة أوي ناكل ونشرب عشان بكرة هنموت خلاص يعني انظر للحظة دي مفيش لا سما ولا أبدية ولا دينونة ولا أي شيء من هذا خالص هذه التي ذكرتها واللي ما ذكرتهاش بتشكل معالم لفرح الإنسان الذي لا يدوم هيفرح لكن فرح لن يدوم مقضي عليه في المقابل بحسب الوصية بيقول افرحوا كل حين لازم نعرف ايه مكونات هذا الفرح كل حين بنسميه الفرح الحقيقي او فرح الانسان المسيحي فرح الانسان المسيحي له اربعه مصادر اساسيه بتمثل شكل الصليب زي الصليب بالظبط قاعده فرح الانسان المسيحي فرحه بالخلاص بالخلاص الخلاص الذي جعل صليبا في حياته جعل فداء في حياته الإنسان بحسب التاريخ تاريخ البشرية وبحسب العقاب اللي خده آدم وحواء وبحسب ترك الفردوس اللي كانوا موجودين فيه وعاشوا الحياة في الخطية وعاش الإنسان واحتاج من يمسح هذه الخطية وجه المسيح وقدم هذا الفداء وفي ملء الزمان في الوقت المعين وقدم المسيح الفداء وقال عبارة جميلة خالص كلنا نسمعها في كلمات المسيح على الصليب لما قال كلمة لقد أكمل تمت القصة تمت الحكاية قصة الله والإنسان بدأت في جنة عدن وانتهت على الصليب وانتهت بأن قدم ومنح الله للإنسان هذا الفرح الفرح من الخطية الخلاص من الخطية الشعب الساكن في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور وأكثرت الأمة وعظمت وعظم لها الفرح فرح الخلاص وده الفرح الأساسي اللي بيقوم عليه الإنسان من يغفر خطيتي من يرفع اسمي ولذلك الإنسان بدون مسيح بدون مسيحنا بدون من يستطيع أن يمسح الخطية تبقى خطيته فيه وتبقى خطيته معه والخطية هي مرض البشرية الأزلي مفيش مسيح مفيش مغفرة خطية يبقى الإنسان في خطيته الفرح الثاني اللي بيحافظ به الإنسان على نعمة الخلاص بنسميه فرح التوبة فرح التوبة وزي ما انتوا عارفين ان الصليب عامل زي الايدين بتاعت الانسان كان المسيح بيمد ايده فبنحط فرح التوبة في الناحية دي المسيح يمد يده يمينك خلصتني هو بيمد ايده علشان ينتشل الانسان وفرح التوبة فرح بيعبر عنه وبدقة وبروعة في الإصحاح الخامس في إنجيل معلمنا لوقا الدرهم المفقود والخروف الضال والابن الضال وازاي ان اه تلاقي الخط العام في هذا الإصحاح هو خط الفرح مش خط التوبة المعبر عليها بالفرح وفرح التوبة الحقيقية هو ده اللي بيتكلم عليه الكتاب السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 وفعلا كده هو لما اللي جنبك يتوب انت هتحس ازاي انسان فينا مش هيحس اللي جنبي تاب مش هحس بيها لكن هيحس بيها السماء وتهتز لها اعتاب السماء واذا كانت الخطيه عبوديه فالحريه فرح الحريه عيد والانسان في فرح التوبه وده اللي الكنيسة بتعلمهن من خلال السر سر التوبة والاعتراف ان هذا ممنوح ويمكن ان يتكرر كل يوم اذا كانت المعمودية مرة واحدة ننال فيها نعمة هذا السر ونولد الولادة الجديدة لكن في سر التوبة او في سر الاعتراف او سر نقاوة القلب هذا السر يمكن ان يمارسه الانسان لو اراد كل يوم فرح عشان كده لما تلاقي بيت مغموم او شخص مغموم او حالة في مثلا مجتمع خدمة لاقي الخدام كده مش مرتاحين ويا بعض اعرف ان التوبة بعيدة عنهم شوية لو جلس الانسان الى نفسه وراجع نفسه زي الابن الضال وقال كده أقوم الآن كان شجاع وقال أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول لأبي أخطأت يا أبتاه في السماء الشجاعة دي وده اللي بيخلينا نقول أن الابن الضال فقد كل شيء إلا شيء واحد هو فقد صحته وماله وبيته وكل ده إلا شيء واحد لم يفقده الرجاء الرجاء عشان كده التوبة بتحتاج لكما يحصلها الإنسان بتحتاج هذا الأسلوب أسلوب الشجاعة وممكن أترك لأذهانكم تفكروا في الابن الضال وهو راجع بيته كان بيفكر في ايه يعني اقعد تخيل كده في ساعة هدوء تخيل الابن الضال وهو قايم من مزرعة الخنازير اللي كان مستعبد فيها وابتدى ياخد همته متجه راجع لبيته بيت أبوه كان بيفكر في إيه واترك الخيال واترك فكرك في خياله يتخيل كانت أفكاره إيه أفكار إيجابية ولا سلبية أفكار محبطة ولا أفكار مشجعة لكن المهم إن هو كان عنده شجاعة أنه يقوم ويرجع إلى أبيه النوع الثالث من آه الفرح آه بنسميه فرح الخدمة فرح الخدمة فرح الانفتاح على الآخرين فرح التخلي عن الأنانية لما بنيجي نرسم شماس أو نقيم خادم أو نقيم أب كاهن معناها إيه ابونا ده الكنيسه بتعمله ابونا عشان نفسه لا عشان الاخرين كانها بتقول له افرح بخدمه الاخرين افرح انك خدت امكانيه ونعمه هذا السر عشان تستطيع ان تخدم الاخرين تخدمهم بقى من كل ناحيه الخدمة الروحية الخدمة السرائرية الخدمة الإرشادية كل أنواع الخدمة اللي ممكن يقدمها الكاهن أو الخادم حسب كل واحد في مكانه يقول لنا من أجل السرور الموضوع أمامه عن المسيح احتمل الصليب مستهينا بخزي ليه يسوع استحملت الكلام ده يقول عشان هفرح الناس سأعطيهم فرح يدوم والتلاميذ لما تعرضوا في بداية الكنيسة الأولى المتاعب يقول لنا كده رجعوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه يا يعني حتى الإهانة دي اللي جت عليهم قال لا لا لا دي حاجات صغيرة قدام قدام الفرح اللي موجود في قلبي وبولس الرسول يقول عبارة يعبر بيها عن آلام كل كاهن يقول كده أفرح في آلامي لأجلكم خدوا بالكم من الآية الجميلة دي دي في كولوسي واحد عدد 24 أفرح في آلامي لأجلكم يعني هذه الآلام أو هذه الضيقات لا تنزع الفرح منه قلنا فرح الخلاص والتوبة التوبة دي للإنسان من جواه والخدمة للإنسان من براه يبقى الفرح المكمل فرح التسبيح فرح التسبيح والصلاة وهذا الجو المفرح سبحوا الله في جميع قديسين ونبتدي بقى نتكلم عن الآلات الموسيقية اللي بتشترك في هذا التسبيح مع الآلة الطبيعية اللي ربنا عطاها لنا اللي هي الحنجرة والشفتين مع الأدوات الموسيقية الكنسية الجميلة وتلاقي فيه طاقة فرح طاقة حب في التسبيح وكأنك أنت يا من تقف تسبح كأن قامتك تكبر وتمتد حتى تصل إلى عنان السماء بالتسبيح فكأن التسبيح بينقلك بصورة خفية على أبواب السماء ونقول كده أعطيت سرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم يعني اللي كتر عندهم الخمر اللي هو العنب والزيت اللي هو الزيتون والحنطة اللي هي القمح لقمة العيش ده كتير عند الناس لا انت أعطيتن أعطيتني سرورا أوفر من الذين كسرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم يجي سؤال مهم خالص ليه بنفقد الفرح ليه الإنسان بيفقد الفرح في مسيرة حياته ليه الإنسان المسيحي أحيان تلاقيه مش فرحان مش فرحان مش متعزي حتى أحيان يبقى عنده كل حاجة عنده بيت مستقر عنده أسرة مباركة عنده عمل جيد عنده دخل كويس عنده أصحاب محبين عنده صحة عنده فكر عنده عمر عنده إمكانيات أحيانا الإنسان ما يبقاش فرحان زي كده ما يكون في حاجز بين أن الإنسان يتمتع بهذا الفرح أنا بتكلم على مستوى روحي مش بتكلم على مستوى نفسي أو الأمراض النفسية أول سبب يجعل الإنسان دائما فاقد للفرح هو وجود خطية في حياته خطية أو خطايا وهذه الخطايا بأي صورة من الصور بالفكر أو بالقول أو بالفعل خطية في فكري خطية في لساني خطية في فعلي السبب الرئيسي في فقدان الفرح هو وجود الخطية بما تجلبه من حزن ومن هموم بأي صورة بقى من الصور علشان كده الكنيسة بتسمح لنا في أوقات كتيرة في أوقات هادئة عشان الإنسان يفكر في نفسه لئلا تكون هناك خطية مستخبية كده في ركن من أركان القلب دور دور في حياتك بأي صورة من الصور تكون موجودة عندك أو حتى في الذاكرة القديمة ابحث واطرد هذه الخطيه اطردها اعترف بيها قدام مسيحك اعترف بيها قدام اب اعترافك اقف وقول وتعهد امام الله انك تطرد هذه الفكره او هذا القول او هذه الكلمه او هذا الفعل من داخلك نمرة اتنين بيفقدنا روح الفرح غياب روح الرضا روح الرضا اللي هو يعني الانسان يوجد في حالة تذمر مش عاجبه حاجة طب انت عايز ايه طب انت عايزة ايه وجود حالة التذمر جوه قلب الانسان عمره ما يفرح وطبعا حالة التذمر دهيت تخليه ما يشوفش النقط الحلوة اللي في حياته مرة حكيت في آه، اجتماع من الاجتماعات عن شركة كانت تنتج منتج منتج بس المنتج مش بيتسوق فجابوا مدير جديد علشان يخلي الشركة ما تخسرش فجمع كل العاملين في الشركة وحط قدامهم سبورة بيضة كبيرة وجه في طرف السبورة على الشمال تحت عمل كده دايرة سود- سودة بالقلم الدايرة دي القطر بتاعها سنتي وقف قدام العاملين في الشركة قالوا شايفين ايه فقالوا له شايفين النقطة السوداء وكان معظم الموجودين شايفين النقطة السوداء قال لهم هو ده العيب بتاعكم في مساحة بيضة كبيرة موجودة قدامكم ما انتوا شايفينها وشايفين بس النقطة السوداء دي حتى في معاملاتنا البشرية أحيانا الإنسان يرى في الإنسان الآخر ضعف معين أو نقطة سوداء وتضطرب هذه العلاقات في حين ان في حاجات حلوة كتير في هذا الانسان الاخر من الامثال يقولوا كده اخطاء البشر ننقشها على النحاس تفضل قدامنا اما فضائلهم فننقشها على الماء انت فيك فضيلة حلوة روح كاتبها على المية على مكتب اول حرف اجي للحرف التاني روح المية واخدها لكن لو الانسان فيه حاجة وحشة افضل حاططها قدامي كل ما تيجي سيرة سين من الناس افتكر الضعف بتاعه او الخطية بتاعته غياب روح الرضا ولذلك يا اخوتي من الامور الجميلة جدا في تربية ولادنا وشبابنا بصفة عامة ازاي الانسان يكون راضيا ولما اكون اقول راضي مش معناها انه مستكين يعني هي كده بقى احط ايديها على خدي وخلاص لا روح الرضا الايجابيه ودايما الانسان اللي عنده طموحات ماديه غير عاديه زي بالظبط شاب يخلي ابوه يبيع اللي عنده وامه تبيع حتتين الذهب اللي وياها ويجمع له 70 80 الف جنيه عشان يدفعهم لواحد هيركبه مركب وهيوديه اوروبا طب كويس خالص لو مش السيناريو ده بالشكل ده ما فكرتش هتعمل ايه في اوروبا ما فكرتش اللغه اللي هتستخدمها ايه ما فكرتش المهاره اللي عندك ايه التعليم اللي عندك ايه هتعيش فين طب ما فكرتش ان اللي عمل وياك كده يكون راجل جد ولا نصاب ما هي دي كلها امور لازم ننتبه اليها فطموحه المادي دهوت وحالة التذمر اللي عنده ضيع اللي وراه واللي قدامه ويمكن يكون ضيع حياته كمان حالة التذمر تجعل الإنسان لا يعرف فرحا أمر ثالث بيخلي الإنسان ما يعرفش الفرح إن الإنسان بيبعد عن المصادر اللي ممكن تفرحه يعني واحد بعيد عن أسرار الكنيسة طيب واحد ما بيفتحش الكتاب المقدس عشان يقراه او يفتحه كده بطريقه بختك يا ابو بخيت يعني انا بشوف بختي النهارده ايه وافتح صفحتين كده واحد بعيد عن الانجيل هيعرف الفرح ازاي آم، انسان بعيد عن الصلاه واحد بعيد عن الاعتراف واحد بعيد عن الممارسات الروحيه زي الاصوام زي فترات الخلوه زي الالحان زي التسابيح الابن الضال ظن ان فرحه لما يبعد عن ابوه وعن بيت ابوه يبعد عن الكنيسة طب هتفرح ازاي راح هناك فرح شوي لكن للأسف لم يدوم هذا الفرح عشان كده آخر حاجة أحب أقولها كيف نقتني فرحا واحد تواجد مع الله باستمرار اعرف ان هذه الحياة التي نحياها لسنا بمفردنا يوجد الله هو الذي يراقبها وهو ضابط الكل وهو الذي يعرف فيها كل صغيرة وكبيرة عشان كده خليك قريب من ربنا باستمرار في عملك في كلامك في دخولك وخروجك في البيت في الخدمة في المجتمع واعرف ان دايما عين الله على الانسان الذي خلقه وخليك متواجد باستمرار في الحضرة الالهية يقول كده جعلت الرب امامي في كل حين انه عن يميني فلا اتزعزع حاسس كده بقوة فرح فتواجد في الجو الالهي في المعية الالهية خليك قريب باستمرار لو بعدت هتفقد فرحك يكفي ان وجودك مع الله ان في كبير والكبير ده هو, هو الذي يقود مسيرة حياتك مرة قريت قصة عن بلد كان حصل فيها كارثة من كوارث الطبيعة فالمراكب بتنقل الناس ففي بنت صغيرة واقفة على الشاطئ كل ما يجي المركب يقولوا لها اركبي تقول لهم لا ده في كارثة في الطبيعة لا وبعدين في الآخر ركبت مركب معين فقالوا لها ليه كنت بتقولي لا قالت لهم أصل أنا كنت مستنية المركب اللي بيسوقها بابا عندها نوع من السلام نوع من الطمأنينة خلي سلامك في وجودك في الحضرة الإلهية نمرة اتنين خلي دايما جنبك أصحاب مفرحين طبعا مش مفرحين يعني بيقولوا نكت ما أقصدش كده يعني لكن في صاحب متأسف التعبير يعني يركبك الهم مش كده برضه لما تشوفه كده من بعيد ترشم نفسك بالصليب وتقول يا رب استر وفي صاحب تبقى مشتاق انك تشوفه تقعد وتتكلم وياه خلي دايما حولك طبيعة الناس المفرحين وده شيء مهم خالص مش معناها الناس التانية ههملهم او اتركهم لكن خلي تعاملك معهم بحساب او بحكمة تواجد مع بيئة صداقة مفرحة والفرح ده بيعدي لما انت تكون فرحان انا هفرح وياك ودي يمكن مشكلة عندنا في خدمتنا كأباء كهنة يعني ان دايما الناس تيجي تقول لنا اه يعني انهم يقولوا كلام حلو او اخبار طيبة دي نادرا فبقى عندك انت هتعمل ايه ما الناس لازم تيجي تقول لك المشكلات اللي عندهم لكن ما تخليش المشكلات ده هي تنزع فرحك حولها على طول على المسيح خالص آه خلي دايما آه كل مشكلة وحتى وشخصها الشخص بتاعها أو صاحب المشكلة وهو قاعد وياك خلي قلبك مرفوع دايما بالصلاة من أجل هذا الإنسان تواجد مع الله باستمرار تواجد مع صحبة مفرحة اعمل خير اعمل دايما حاجات حلوة اعمل حاجات تفرحك وتفرح اللي حواليك اعمل اي حاجة بسيطة كده مهما كانت بسيطة حتى زيارة عيان حتى زيارة بيت من بيوت الأطفال بيوت ضيافة الأطفال الصغار أي خير ممكن تعمله بأي طريقة بسيطة جدا حتى لو قلت كلمة طيبة لحد حتى لو شجعت واحد شجعت واحد بمكالمة أو بكلمة اعمل خير واعمل الخير دهوت بأي صورة أنت تراها حتى زي ما بقولك من الأعمال الصغيرة جدا خالص يعني حتى لو جبت الواحد كوباية مية ما 100 واحد هيجيبوا كوباية مية أنت لو عملت كده هتلاقي ده فرح حتى لو رتبت حاجة يعني دخلت الصلاة فيها لقيت ثلاث أربع ترابيزات مش مترتبين أقف رتبهم حاجة بسيطة جدا في ورق كده موجود ملوش لازمة تقدر تشيله وتحطه في باسكت أي عمل من أعمال الخير البسيطة جدا تنعكس كلها عليك بفرح والوسيلة يمكن أفكركم بالمفلوج المدلم السقف فاكرينه المفلوج ده كان صاحبهم وطبعا انتوا عارفين الطب زمان ما كانش يعني في حاجة فالراجل ده عيان مشلول خلاص يعني ما لكن قعدوا يفكروا في فكرة ممكن احنا نعتبرها فكرة جنونية اللي نطلع فوق السطح ونشيل الخشب وطبعا دي عملية مش سهلة ودول في بيت ناس غرب وبعدين نجيب احبال ونحط صاحبنا العيان ونبتدي ننزله على فرشته ده لو واحد ساب الحبل زيادة صاحبنا يروح في حتة تانية مش كده طيب وبعدين وطلعوا فوق مش هيتكلموا وهينزلوا في وسط ده حقيقة ابداع ما بعده ابداع انهم يوصلوا للدرجة دي اه اتهالي هم كانوا فرحانين كانوا في قمة الفرح سواء صاحبهم هيتم شفاؤه او لا وان كان عندهم ايمان لكن كانوا فرحانين بهذا العمل ان احنا قدرنا نقدم صاحبنا اللي بنحبه نقدمه قدام المسيح حتى لو وقفت قدامنا زحمة الناس او زحمة البيت ثم واخيرا اسلك سلوك الفضيلة سلوك الفضيلة طالما انت في الحياة الفاضلة سلوكيات الفضيلة بصفة عامة تقدر تفرحك الخير هيفضل خير والوصية هتفضل وصية افرض مثلا كان مرة واحد من الفلاسفة قال ايه قال اذا شاع القتل اذا القتل بقى هو الشائع في العالم هل ده معناه ان وصية لا تقتل هنشيلها مش ممكن هتفضل برضو في وصية بتقول لا تقتل هيفضل القتل هو خطية وجريمة حتى إن شاعت الفوضى اعمل انت واسلك سلوك الفضيلة سلوك الالتزام من الحاجات اللي بتعجبنا لما بعضكم بيسافر بره ويتأخر في عربية مثلا بعد الساعة 12 والساعة 1 وإشارات المرور الإلكترونية الموجودة تبقى الإشارة حمراء وما فيش عربيات في الشارع خالص والناس لازم تقف التزام سلوك الفضيلة سلوك الفضيلة يخليك دايما راضي عن نفسك ورضاك عن نفسك ينعكس دائما إلى فرح سلوك الفضيلة بالاتضاع سلوك الفضيلة بالقناعة سلوك الفضيلة بالشكر طالما هذه الأمور متوفرة في حياتك تجد الفرح على الدوام احنا بنحتاج كإنسان أنت تحتاج كإنسان مسيحي أن تكون إنسانا مفرحا والعالم جائع لهذا الفرح وطبعا واضح لحضراتكم من الفرح ده أول ثمرة من ثمار الروح القدس بعد المحبة أما ثمر الروح فهو محبة محبة هي الأرض وبعدين بقى يطلع الفرح فرح وإيمان وسلام إلى آخر هذه الثمار الجميلة فالفرح بيعتبر هو الثمرة الأولى لعمل الروح القدس فينا يعطينا مساحنا أن تكون حياتنا في هذا الفرح الدائم في هذه اللؤلؤة الثامنة افرحوا كل حين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين